قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب اهد قلوبنا يا رب املأ قلوبنا رضا واملأ قلوبنا نورا واملأ قلوبنا رحمة واملأ قلوبنا طهرا واملأ قلوبنا حبا لك اللهم املأ قلوبنا شغلا بك اللهم املأ قلوبنا رضا بقضائك اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا صبرا اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب عافنا من البلاء اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم اكشف البلاء إنا مؤمنون اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا آمين آمين آمين أحبتي في الله كيف حالكم مع الله آه فوجئت أن اليوم هو العشرون من رجب تفلت رجب وأوشك أن يمر وسبحان الملك دائما نلاحظ في حياتنا ان بين يدي رمضان امتحانات وبلاءات وتمحيصات ولكي يصفو الانسان في النهايه او يختبر الانسان هل يصلح هل يصلح ان يصفو لله ام انه لا يصلح فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين امين اخوتي آه وقد بقي من رجب القليل ويدخل شعبان شهر عرض الاعمال الى الله وبعده رمضان موسم العام فها هنا نقول اننا بحاجه الى التوبه لذلك كانت هذه الوقفه اليوم حرصت جدا ان اتي اليكم اليوم رغم كل الظروف لكي ابث ولو شيئا يسيرا استدركه في قضيه التوبه قضيه التوبه اخوتي التوبه قضيه هي قضية العمر نحتاجها الآن لنطهر صحائفنا حين تعرض على الله في شعبان تكون التوبة قد محت الذنوب فتعرض صحيفة مشرفة ونحتاج التوبة لكي يحبنا ربنا لكي يحبنا ربنا فقد قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فنحتاج إلى أن نتوب لكي يحبنا ربنا فإذا أحبنا رزقنا حبه فأحببناه فإذا أحببناه صمنا رمضان بحب الأمل المنشود أن نصوم بحب الصيام بحب خلي بالكم عايزين ننبه ونشدد ونكتر التنبيه إن رمضان جاي السنة دي في شهر 8 في عز الصيف والناس نفسها مولعة والجو يعلم بيه ربنا مش الجو لا تعاملات الناس وكلام الناس و يعني اطلعت بصيت في الجرائد امبارح كده قلت اشوف الدنيا ماشيه ازاي ولا في ايه في الدنيا لغط ولخبطه و... و... وفعلا الحقيقه المره ان محدش مشغول بربنا عايزين ننشغل بربنا عشان يصلح لنا الأحوال ويوصل هذه المركب اللي فيها 100 ريس قبل ما تغرق يوصلها للبر بسلام محتاجين ربنا عشان كده جيت النهارده في الوقت الص- الضيق ده اقول يا مسلمين توبوا توبوا الى الله قال الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا انا بقول الكلام ده عشان ما حدش يقول انت باصص للناس على انهم عصاه يعني عمال تقول لهم توبوا لا ده ربنا بينادي المؤمنين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون النداء بالتوبه للجميع يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أردت أن أقول اليوم أن التوبة قضية ويجب أن تجعلها قضية حياتك اعملها قضية خليها قضية حياتك قضية حقيقية لهذه الحياة قضية قضية التوبة هي قضية العمر وكل كل قضية لها بداية ولها نهاية بينهما مراحل وخطوات لها أهداف ولها وسائل هذه الوسائل توصل إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية التوبة قضية لأن الإنسان خلق هكذا لما قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فحصل حصل كده يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني ربنا خلقك ويعلم عيبك إنك هتذنب ولذلك لما قال لما طرد الله إبليس من الجنة قال قال لله قال ولا تجد أكثرهم شاكرين وده اللي حصل فعلا عشان كده ربنا قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه هو ده ظن إبليس فيك ظن إبليس انك انت هتطوع ومش هت... ومش هتتبع هدي ربنا هو ولا تجد اكثرهم شاكرين وقد كان لا تجد اكثرهم شاكرين فلذلك صارت التوبه قضيه لان انت كده مشكلتك كده موضوعك كده مصيبتك كده انك انت ضعيف قال الله وخلق الانسان ضعيفا الانسان مخلوق ضعيف مخلوق ضعيف تغلبه شهوته وسبحان الله العظيم ضعف الإنسان ظاهر سبحان الملك زي ما قالوا كده إيه تقلقه بقة وتنتنه عرقة وتقتله شرقة في غاية يعني لو بعوضة ولا ذبابة ممكن تنكد عليه يعني بمنتهى البساطة تنقله من أقصى درجات السعادة لأقصى درجات الكآبة في لحظة لدغة بعوضة أو برغوث أو أي شيء على طول ده يسخن ويتنقل يتحط في العناية المركزة ضعيف إنسان ضعيف من هذه الجهة من جهة الضعف الجسماني والضعف البدني وضعيف من جهة أخرى من جهة الضعف القلبي أمام الشهوات وأمام الفتن ضعيف زي ما قلت كده أنه يرتعب قلبه ويضطرب إذا لمعت أمام عينيه الذهب أو السيوف يعني فتنة السراء أو فتنة الضراء يقع مفتون هو الإنسان كده خلق إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا قال الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته هو ده الإنسان هو ده طبيعتي وطبيعتك وطبيعة الخلق كلهم طبيعة البشر كلهم ان احنا مخلوقين ضعاف مهازيل ان احنا في هذا الضعف البدني والضعف القلبي والضعف النفسي زي ما قلنا كده ان ممكن يبقى انسان في اقصى درجات السعادة وحد يقول له كلمة تزعله يكتئب ويتنكد وينقلب الى الضد في لحظة واحدة موقف او حزن او نكد وهذا هو الغالب على حياه الناس في هذه الايام الشاهد الانسان له اعداء اعداء هدفهم اضلاله وافساده وادخاله النار النفس والهوى والشيطان الانسان خطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون لذلك يحتاج الإنسان أن يجعل التوبة قضية شغله الشاغل هو ده اللي أنا بقول عليه اللي احنا أتينا اليوم من أجله إنك تجعل قضية التوبة هي قضية حياتك يعني إيه ما, ما, ما تستناش لما تقع في معصية وتقول إيه أتوب لا لا لا تبقى شغلك الشاغل وهمك الدائب التوبة لذلك قال علماؤنا كلمة عجيبة نفهمها بصعوبة أن من الناس من يتوب قبل أن يذنب ومن يستغفر قبل أن يعصي إن حاله التوبة ده حاله فهو عايش الحال ده بصفة مستمرة ده حال حياته إنه على طول بيتوب وعلى طول بيستغفر فإذا أخطأ يلاقي نفسه هو كان بيستغفر قبل ما يخطئ إذا أذنب يلاقي نفسه هو تاب قبل ما يذنب فهو ده الإنسان لما تبقى التوبة قضية حقيقية فعلا إن لم يجعل الإنسان التوبة ديدنه وقضيته عذب بها وكانت سبب جفائه وشقائه ولذلك تأمل معي صيغة التفضيل أفعل تفضيل فيه إن الله يحب التوابين يحب التوابين تواب يعني آه، كثير التوبة دائم التوبة التوبة أيها الإخوة عايز أقول نقطة مهمة جدا أن التوبة سبب الس- سبب السعادة أن التوبة سبب السعادة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل كان في فلاه ومعه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فلما أيس منها رقد ينتظر الموت فإذا بها فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك سبحان الله العظيم آه شيء عجيب جدا فعلا آه، حاجة في غاية العجب اللي هي ان ربنا يفرح بتوبتك وانت ما تفرحش لو كنت صادقا لفرحت انا لحد دلوقتي احيانا ببقى مش فاهم فتوى شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الشيخ ابن باز قال اللي ما بيفرحش بدخول رمضان يبقى منافق انا أنا- دي فتواه وثبت عنه صوتا وكتابة لكن انا قد اكون مش فاهم لحد دلوقتي لكن مثلها دي اللي انا بقول عليه ان احيانا الانسان يقول تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت وما يلاقيش فرحة في قلبه رغم ان ربنا بيفرح بتوبتك فانا عايز اقول ان لو ما لقيتش فرحه في قلبك يبقى ربنا ما فرحش بتوبتك يبقى انت ما تبتش او لم تقبل عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه قال اذا اديت لله طاعه ولم تجد ثمرتها في قلبك فاتهم عملك فان المعبود شكور ربنا سبحانه وتعالى اسمه الشكور ربنا شكور بيشكر الناس بيشكرك على انك انت تطيع شكر الله عز وجل ليك ان يجازيك على العمل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن انك انت ربنا لما يفرح بتوبتك فبيجازيك بالفرح فرح الجزاء من جنس العمل فلازم يفرحك فاذا ما فرحتش بالتوبه يبقى انت لسه ما تبتش محتاج تتوب تاني وتتوب من جديد وتجدد التوبه وتجود التوبه وتصلح التوبه ولحد ما تلاقي الفرحه دي في قلبك فرحه ابن القيم كان بيقول ان التائب في قلبه كسره هذه الكسره لا تاتي برياضه ولا بالصيام ولا بعبادة وإنما خاصة للتائب أن يشعر التائب أن يشعر التائب آه، أن يشعر التائب أنه كالإناء المرضوض الذي داسته الأقدام وأنه لا خير فيه إلا أن يجبره صانعه تصور المعنى ده معايا كده ان يبقى زي ما يكون آه، لو لو فرضنا ان ده صيني انا ما اعرفش هو ايه واترمى في الارض اتكسر والناس كلها بتدوس عليه برجليهم ال- الاناء ده الفنجال ده شايف ان هو مش هينفع ولا في اي فايده الا اذا اللي صنعه لمه تاني و- وصلحه لحد ما بقى كده ايه آه، إناء مفيد اهو كده الانسان التائب يحس ان هو تحت تحت الرجلين الناس كلها بتدوس عليه الذل والانكسار كده ان ملوش قيمه ولا له وزن ولا له اهميه ولا له وجود اصلا ولا له منفعه ولا له مصلحه الا اذا اللي صنعه يلمه ويجبره ويصنعه ويبقى له وجود حقيقي يعيش بيه ده حله الوحيد آه السبيل لدي احنا قلنا بقى ايه واحد احنا نجعلها قضية اتنين ان علامة قبول توبتك ان تجد فرحة في قلبك ثلاثة كيف احنا في كيف واخواتها كيف اعالج هذا المعنى واحد سرعة الفيئة ان الانسان يبقى راجع بسرعة ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فعلوا ذكروا الله ف فالترتيب والتعقيب فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قال ربنا جل جلاله الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي سرعة الفيئة دي سرعة الفيئة دي ما تجيش إلا بيقظة القلب إن يبقى الإنسان فايق ومصحصح وصاحي ولما يقع يشوف إنه وقع يبقى حاسس انه وقع اه هي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت ثم ينام النوم الانسان لما ينام يغفل يعني عارف اللي يغفل هو سايق فيعمل حادثه يفوق هيمشي كويس لكن فضل نايم هيضيع فلذلك بنقول ان الانسان لو اذنب فاق يعني ايه ضاع نام مره عن صلاه الصبح يصبح الصبح زعلان وخايف ومتضايق وكل شويه يا رب اغفر لي يا رب يا رب تب علي يا رب ويستدرك بقى ان اليوم ده يصوم وان هو يفضل طول النهار يستغفر وانه يتصدق بصدقه وانه يحافظ على الاربع الصلوات الباقيات في في الصف الاول في خلف الامام في تكبيره الاحرام ويفضل طول النهار خايف من عقوبه ضياع يبقى كده صحي واستدرك اما اذا صحي ولا على باله قلبه ما بيوجعوش اه واحد سرعة الفيء اتنين التألم التوجع للعثرات انه يتألم من من المعصية يتألم يتألم سبحان الله العظيم في قصة الرجل الذي كان في مكة و لقي امرأة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة فقالت ما لقد أذهب الله الجاهلية وأتى بالإسلام فانصرف وهو يلتفت متألم عارفين قصة الرجل في الثلاثة الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار لما قالت له اتق الله قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي يعني قام وهو موجوع ومتألم متألم التألم من الذنب الإنسان يبقى فيه موجود موجودة في قلبه هذه العصرة قال الله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم سرعة الفيئة اثنين التألم للذنب التألم التوجع الإن- ان الانسان فعلا يحس بألم شديد انه عصى ربنا طب يعمل التألم ده ازاي كيف يتألم الانسان خلينا نقوله بعد الفاصل دقيقة وأعود إليكم مرة أخرى أحبكم في الله
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله أه، قبل ما أنسى إن شاء الله خطبة الجمعة في المركز العام لأنصار السنة في عابدين أه، في عابدين قرب القصر ال- قصر عابدين كده أه، شارع قوالة ان شاء الله باذن الله تعالى احنا ب... ب... بنعلنها لان لنا الشرف في ذلك يعني جزاهم الله خير الشاهد آه، التوبه ان تكون قضيه واحنا قلنا في البدايه ان تكون قضيه مشغله شغلاك في حياتك كلها هي دي قضيه حياتك وانك انت تبقى عارف ان ان قضيه التوبه دي محتاج محتاجة شغل ذهني يبقى قلبك مشغول بيها لأن التوبة عمل قلبي قبل كل شيء آه، قبل العمل الجسد آه، ال- التوبة أن يشعر القلب بالندم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة فلو أن القلب لم يندم يبقى ما تبش ي- بيندم على الغلطة اللي عملها عشان كده قلنا ان من علل التوبة التفات القلب الى الذنب وتذكر حلاوة مواقعته يعني اذا الانسان اذا كان قلب الانسان لما بيبص للذنب بيبتسم بيتذكر حلاوة المواقعة يبقى ما تبش لانه لم يندم شرط الندم عشان كده قلنا ازاي الانسان يقدر فعلا يجعل التوبه قضيه حياته واحد المسارعه ان يسارع في الرجوع الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله اثنين التوجع ان يتالم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم عشان كده الرجل اللي, اللي اللي قتل 99 نفس لما قتل 99 وراح للرجل يتوب قتله العابد لما قال له مالكش توبه ما سكتش على كده وخلاص واستسلم وقال انا هعمل ايه؟ انا جيت اتوب آه، كان متالم فألمه ده خلاه يعمل ايه؟ يدور على واحد تاني ففضل يلف على حد ما لقى العالم المسارعه اول ما العالم قال له سيب بلدك وروح بلد تانية راح بلد تانية سارع فجعل ينوء بصدره إلى جهة البلد التي يريد أن يعبد الله فيها آه بعد كده الاعتراف بالذنب الاعتراف بالذنب وأنا بقول إن ده من أحرج مواقف التوبة إنك تقف قدام ربنا وتعترف تقول له يا رب آه، انا اسف انا غلطان انا انا مش قصدي انا مش هعمل كده تاني انا كنت ما بفهمش انا مش كنت عارف انا كنت خايف أ- انا خايف الاعتراف انك تقف قدام ربنا وتعترف بخطئك عشان كده العلماء لما بيتكلموا في قضية إلا من تاب وآمن قضية وآمن إنه لابد أن يشهد قلبه شهود ربه له وهو على الذنب يعني لازم عشان تتوب إن, إن قلبك يشعر إنك وإنت بتعصي كان شايفك كان معاك وآمن وقالوا إذا أنت آمنت إنه كان بيشوفك يبقى دي جرأة عظيمة توجب الحياء أما إذا كنت أنت لا تؤمن أنه كان يراك يبقى ده كفر محتاج تؤمن الشاهد وخلاصة الكلام لابد من الاعتراف والاعتراف أمره عند الصادقين شاق أنه يعترف لسيده وهذا يوجب الانكسار والذل والخضوع قلت آسف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياك وما يعتذر منه ما تحطش نفسك في موقع اعتذار انك تعتذر الأخيرة الاعتذار احنا قلنا المسارعة التوجع الاعتراف الاعتذار انك تعتذر عن اللي انت عملته آه، انا غلطان الاعتذار ان تعتذر آه، ولما تيجي تعتذر لابنك غير اما تعتذر لزوجتك غير اما تعتذر لاخوك وصاحبك غير اما تعتذر لابوك يعني كلما على المقام على مقام الذي تعتذر له كلما كان الاعتذار آه، شق يعني زي ما بيقول كده تعتذر لربنا العظيم الجليل تسترضيه ازاي ازاي تسترضيه وتطلب رضاه وتعتذر له عن غلطك و يعني آه، استشعار ده من قلبك وان ربنا يشوفه من قلبك ده يعين على قبول توبتك فلا بد ان تشرب قلبك هذا المعنى كيف تعتذر لله هتقول له يا رب انت خلقتني وانت تعلم ضعفي وانا ضعيف في هذه الجهه او ضعيف آه، تجاه هذا الامر والفتن شديده سامحني اخوتي لعلنا لعلنا لم نوفي الامر حقه وبقي الكثير في قضيه التوبه آه، نستكملها في اللقاء القادم احبكم في الله وأس... في اللقاء القادم ان شاء الله ان شاء الله وقدر احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور